أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حبي له بحور اسماء تسبحها قلوب من نور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد في قلوب من نور احنا كنا اتفقنا ان احنا هنبتدي نغير من شكل البرنامج وهنبتدي نتناول انواع جديده من القلوب واحنا زي ما انتم لو متابعين معانا احنا بنشوف احوال القلوب التي ذكرها القران وعلى مدى الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن القلوب اللاهيه وعن القلوب المطبوعه هننقل شويه والنهارده هنتكلم عن نوع اخر من القلوب بس انا عايز امهد له من خلال تجربه واقعيه وصلتني من احد الشباب وانا هسيب له الكلام علشان يعرفنا بالمشكله ومن خلال مشكلته دي هنحللها ونشوف كيفيه معالجتها قال انا ذلك الشاب الذي هتك ستار العفه سعيا وراء لذة تستمر بضع لحظات ثم ما تلبث أن تزول فأسعى وراءها من جديد تتملكني وتشغل علي كياني وفكري إنه دائما ما تجول بخاطري تلك التساؤلات أيمكن لمن هتك ستر عفته أن يستعيده من جديد انتوا عارفين المعصية لما بتأسر الواحد زي ما ربنا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كتير من الناس دايما تبقى دي مشكلتهم عقدة الذنب أصلا أنا عملت ذنوب وبتهيألي خلاص ما بقاش ينفع معقولة بعد ما عملت كذا وكذا وكذا من المعاصي ممكن ينفع أرجع وأبقى إنسان بشكل آخر ويبقى قلبي سليم بيقول هل يعقل أن يتحول من ولغ في أشكال المعصية وألوانها وأضحى خبيرا فيها وعمر فيها زمنا إنه يبقى عفيف طاهر شديد الحياء دايما عقلي يؤكد لي استحالة ده يقول لي اللي اتكسر عمره ما هيتصلح اللي فتح عينيه على المعاصي دي مش ممكن بعد كده يغمضها وده قدرك ولازم تبقى مستسلم ليه يقول لكن في المقابل أجد وعد ربي في قلبي يقول لي طب والناس اللي كانت متمادية في الطغيان والمعاصي وربنا تاب عليهم الناس دي أحسن منك في إيه تأملت في حال البشر فرأيت للكل أماني وأحلام ورأيت كذلك لكل عزيمة وهمة بس كل واحد حلمه في جانب في واحد حلمه في الدنيا وفي واحد أمنيته الحقيقية وهدفه الحقيقي هي رضا ربه هي الآخرة الناس مختلفة في هممها ليه همتي ما تبقاش الإقبال على ربي وعدت أتأمل في كلام عقلي وهو يمنعني من الأمل أو حتى من المحاولة ثم أعدت التأمل فرأيت الحياة لا قيمة لها بدون المحاولة والتجربة بيقول قعدت مع نفسي لغاية ما وصلت من الخطاب ده والصراع ده اللي كل واحد مننا يمكن بيعيشه كتير اعمل ايه ما هي الدنيا بتشدني من ناحية وانا والله عايز ابقى مقبل على ربنا وعايز ابقى ماشي في السكة السليمة بس انا عندي مشاكل اعمل ايه فقعدت في الصراع ده لغاية ما وصلت ان انا اجاوب على السؤال ده تحديدا هو انا عايز ايه هو انا فعلا فعلا ماذا اريد فلما وصلت ان انا ما عنديش سكة تانية فاين تذهبون ما عنديش سكة تانية غير سكة ربنا هي عندك سكة تانية امشي زي ما انت عايز في الدنيا واعمل ما بدالك إن إلى ربك المنتهى وإن إلى ربك الرجعى فبيقول خلصت من سؤال لماذا لكن وقعت في السؤال الثاني كيف طب أعمل إيه أنا عملت المعاصي كلها أفرأيت من فعل الذنوب كلها زي ما الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له فلم يترك منها حاجة ولا داجة بعد الحلقة اللي فاتت اتصلت عليا واحدة في الكنترول بعد الحلقة مباشرة احنا ما كناش استقبلنا تليفوناتكم وقلنا هنأجلها اللي الحلقة دي والحلقة ان شاء الله اخر ربع ساعة في الحلقة دايما تبقى استشارات قلبية اللي عنده اي مس- مشكلة قلبية علشان ما نخرجش عن هدف البرنامج يبقى نتلقى اتصالاتكم ان شاء الله شاهد اتصلت عليا قالت انا سن 18 19 سنة وعملت حاجات قبيحة قوي وخلاص يعني من كتر ما الواحد سمع بقيت عارف اول ما حد يبتدي يتكلم في الكلام ده يبقى انت بتتكلم عن كل الخطوط الحمراء وقالت انا عايزك توجه رسالة في البرنامج علشان الناس بتسيب دلوقتي الامور البيوت الاهالي من غير مراقبة ومحدش داري ايه اللي بيحصل ما بين الجيران والله قالت كده الاختلاط الفاسد وفي الزمن ده بالذات والعينين اللي خدت على الخيانة والشباب اللي في ثانية بيخش على مواقع سيئة وبيتفرج على حاجات وانتوا دارين بقى الموضوع بلاء والله عمت به البلوى يخوف الذنوب دي فقالت لي هو انا ممكن ينفع ان انا ارجع قلت لها الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له افرايت من فعل الذنوب كلها فما فلم يترك منها حاجه ولا داجه ما سابش ده ممكن يتوب ده ممكن يرجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال أما أنا فأشهد أن لا إله مسلمين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تفعل الخيرات وتن- وتترك المنكرات فيهب الله لك السيئات ويبدل الله لك السيئات حسنات فخرج الرجل يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر ما هو ما عندناش حل إلا حسن الرجاء ما عندناش حل إلا الثقة في الله سبحانه وتعالى لأن هو ده الحل الوحيد بعد ما الذنوب بقى حالها اللي انتوا دارين بيه في واقع المسلمين الآن قال أنا وقعت في المشكلة دي كيف إزاي أحل المشكلة دي لغاية ما عرفت إن عنوان دخول الجنة حاجتين ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر دخول الجنة قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فخلاها على حاجتين خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ممكن واحد يخش الصلاة يعيط ويبكي وتلاقيه متأثر وتقول ما شاء الله وبعديها بلحظات يقع تاني في نفس المشاكل خاف مقام ربه لكن ما نهاش النفس عن الهوى فبقت عنده مشكلة عارفين خاف مقام ربه السلف فسروها بإيه قالوا هو الرجل يكون في السر يكون في الخلوة فتهجم عليه وساوس الشياطين بالمعصية فيذكر مقام ربه فيستحي وينتهي خوفا من مقام الله تبارك وتعالى الخوف هنا خوف مشرب بحياء وهو ده المعنى اللي لو حققناه نأتي الله بهذا القلب ربنا سبحانه وتعالى قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب عارفين يعني إيه الإنابة يعني إيه قلب منيب القلب المنيب القشيري ليه تعريف دقيق لموضوع الفرق ما بين التوبة وما بين الإنابة قال التوبة يكون باعثها في الغالب الخوف إنما الإنابة باعثها وتنشأ عن الحياء والله العظيم لو المسلمين يسمعوا المعنى ده ويحفروه في قلوبهم وفي قلوب أبنائهم هتبقى دي بداية الحياة للقلوب هتبقى دي بداية الرجوع الحقيقي لربنا سبحانه وتعالى هي ايه اكبر مشاكلنا النهاردة اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هي ماشية لابسة اللبس ده في الشارع ومش مكسوفة ليه مش خايفة ليه من مقام ربها سيبك من كلام الناس بس هي ليه مش حاطة في اعتبارها ان في رب بصير شهيد رقيب مطلع عليها وهي بتغضبه وهو حليم عليها هي بترفع له ذنوبها وهو بينزل عليها الإحسان وما بيعجلش عليها العقوبة حليم سبحانه بيمهلها على إنها بتصنع ما يغضبه النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبرجات هن الملعونات هن المنافقات العنوهن بلعن الله يعني بتغضبه يعني فعلها ده من الأمور اللي بيتنزل بسببها سخط الرحمن بس الناس خدت على كده خدت على إنها تقع في هذه الذنوب وكل الناس بتعمل كده فما فيش مشاكل فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت هو بقى يمشي مع البنت دي ولا بقى ياكل المال الحرام ده ولا بقى يقع في المخالفات دي وما بيعملش حساب لرب كبير متعالي ليه لان الحياء هو الحياة للقلب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا الاتنين مع بعض في حياء في إيمان وإيمان بيزيد يبقى حياء بيزيد والمعادلة من الطرفين إذا زاد الحياء زاد الإيمان زاد الإيمان زاد الحياء هتبقى مكسوف مختشي عامل لربك ألف حساب خايف من مقام ربك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ربنا بيأمرنا إن احنا نتوب إليه ويكون الباعث من جوانا إن احنا نستحي من الله تبارك وتعالى فلو حققنا هذا المعنى أتينا الله بقلب منيب عايزين نأتي الله بهذا القلب إزاي يا جماعة ندخل وتزلف لنا الجنة يعني الجنة تقرب منك الجنة بتف- بتفتح لك أحضانها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب أواب رجاع إلى الله عز وجل يذنب الذنب فيتوب ثم يذنب فيتوب ثم يذنب فيتوب إلى أن يختم الله له بالتوبة زي ما قال سعيد بن المسيب الأواب الذي يذنب ثم يتوب كلنا بني آدم وكلنا خطائين وكلنا أصحاب معاصي بس الفرق ما بين التقي والشقي إن التقي يذنب ويتوب وما ييأس لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى دايما عنده حسن ظن في الله مش غرور عشان كده بيجدد توبته وما بيملش إن الله لا يمل حتى تملوا أواب حفيظ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك عشان تبقى من أولياء الرحمن تبقى عامل حساب لنظر ربك ولا يكن الله أهون الناظرين إليه فحفيظ بيحاول إنه يحفظ أمر ربنا يمتثل لأمر ربنا يحاول إنه يمتثل لأمره ونهيه ويبقى خايف أن يلقى الله عز وجل بقلب سقيم حفيظ بيحفظ الأمانات أمانة أهلك أمانة المال أمانة الإيمان حفيظ يخشى الرحمن بالغيب في الخلوة في السر حيث لا يراه أحد فلو حقق الشروط دي أواب حفيظ يخشى الرحمن بالغيب تبقى الجايزة جاء ربه بقلب منيب أنا عايز النهاردة أقول لكم على الوصفة احنا لسه بنقول دلوقتي المعادلة ماشية ازاي إنه الواحد يعرف ربنا فلما يعرفه يستحي منه لما يستحي منه الحياء ده يورث الإنابة يورث التوبة العالية دي يأتي الله بالقلب المنيب ازاي يتكون الحياء ده الحياء ده طب اعمل ايه انت شايف احوال الناس انت شايف تبلد الاحساس انت شايف وضع الناس النهاردة بقى عامل ازاي ادخل المعنى في قلبي ازاي اقول لك اول حاجة الحياء ده يتكون بوقفة والوقفة دي انا عايز اذكر لك فيها بعض المعاني وواجب عملي بالله عليك امسك النهاردة مصحفك وعايزك تقف مع كل آية تحس فيها بالشعور ده وتكتبها وانا هديك مفاتيح يعني ايه؟ احنا عايزين النهاردة نمسك الورد وانت قاعد بتقرأ الآية انت قاعد بتعمل لها اسقاطات على نفسك تقول اه والله الآية دي فعلا تورثني الإحساس ده أنا الآية دي لما بقراها فعلا بتكسف إيه أكتر آية بتحرك قلبك أكتر آية تحيي قلبك أكتر آية تبعث فيك الحياة تعالى أقول لك على بعض الآيات اللي تستوجب منك هذه الوقفة ربنا سبحانه وتعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضاه يستخفون من الناس خايف من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول معك ومطلع عليك وقريب منك وخايف من الناس ومش خايف منه شوف الآيات أي آية ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها علم بيك يطلع على أحوالك ويذكر فيها مراقبته لك المفترض إنها تورثك هذا المعنى في القلب شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم يعلم بأن الله يرى هو أنت مش عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سرك وعلانيتك وظاهرك وباطنك هو أنت مش عارف إن أنت هتقف بين إيديه ويقررك على ذنب ذنب هو أنت مش عارف إن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هو أنت مش عارف إن الوقفة دي يمكن يتساقط لحم وجهك حياء وخجلا وندما لما تستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى كان لك في الدنيا كان اهون الناظرين عليك شوفوا الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها نعم علينا آيات بتقطع وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اداك كل اللي نفسك فيه وبعت لك خيره ولو عديت نعمه عليك مش هتقدر تحصيها ظلم وكفران ألا نستحي شوف الآية دي بتقطع قلبي والله لما استشعرها وأحس إن كتير من تصرفاتنا بتبقى معناها كده شوف ربنا لما يقول واتخذتموه وراءكم ظهريا بص الآية بتحرك القلب ازاي ده ما قالش ادوا ربنا ظهرهم ده ما قالش أعرضتم ده ما قالش بعدتم وشردتم ده قال واتخذتموه بتجاهدوا عشان تبعدوا بتجاهدوا عشان تدوا ربنا ظهوركم اتخذتموه خليتوا ربكم في ظهركم وأقبلتم على معاصيكم ومخالفتكم واتخذتموه وراءكم ظهريا شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ما يعدد النعم وكأنه بيقول لك بعد ده كله فمن تولى من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بعد ده كله من بعد ذلك بعد ما من عليك وأنعم عليك وتفضل عليك من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون خلونا نرتب الجلسة وناخد هذا الاتصال من الشيخ عبد الله كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب حبيبي في الله كيف حالك طيب يجي ان شاء الله انقطع الاتصال ان شاء الله نستقبل اتصال الشيخ عبد الله باذن الله تبارك وتعالى آيات كتير بتزرع المعنى ده شوف لما تقف على لولا أمن الله علينا لخسف بنا اه والله الواحد لما يشوف النهارده افتحوا الجرايد وشوفوا الانتهاكات وشوفوا النهاردة الناس بتعدي الخطوط ازاي والله لولا أمن الله علينا لخسف بنا لما تقف عند المعنى ده وتحس ان انت لما فعلت الذنب ده كان حقك تبقى في باطن الارض مش في ظاهرها مش على ظاهرها لولا أمن الله علينا لخسف بنا شوف لما ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم مش ده أنا مش ده أنت مش ده أنتِ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يقول لك خليك على حسن الظن وخليه عندك حسن رجاء عسى في القرآن معناها تيقن حصول الأمر رجاء فيفتحونك يقول لك عسى الله أن يتوب عليهم كأنه بيقول لك هيتوب عليك بس خلي ظنك حسن ظنك فيه ورجائك فيه وحده أصل الذنب بيقتل عسى الله أن يتوب عليهم شوفوا في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أولم أفلم لما يقول أفلا المعاني دي كلها اللي فيها الحف دي المفترض إنها تورثك هذا الإحساس وهذا المعنى من الحياء منه سبحانه وتعالى فلو حدث ذلك أورثك أورثك الحياء من الله وأورثك الإنابة له سبحانه وتعالى العلماء لما ذكروا الإنابة ابن القيم قال الإنابة أركانها أربع حاجات لو الحياء ده دخل القلب وتكون عن طريق ان انت تتفاعل مع القرآن زي ما علمتك كده المفروض يسيب فيك اربع حاجات تنشأ عن الحياء واحد حب اتنين انكسار ثلاثة اقبال اربعة اعراض عما سواه ابن القيم بيقول وغالب تفسير السلف لهذا اللفظ يدور على ذلك واللي عايز يراجع يراجع منزلة الإنابة في كتاب مدارج السالكين يقول فهي تتضمن أربعة أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه وقد جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الأرناؤوط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة قولوا أمين قولوا يا رب نأتيك بقلب منيب من سعادة العبد أن ربنا يبارك فيه عمره ويرزقه حسن العمل ويرزقه الإنابة إليه يرزقه الإقبال عليه يبقى متحبب لربنا منكسر لربنا متذلل ليه منكسر خاضع متذلل معرض عما سواه فيأتي الله بقلب منيب شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإنابة ذكرها في حال أشرف عباده احنا قلنا قبل كده ان أعظم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا إبراهيم الخليل اللذين اللذان وصل لمنزلة الخلة اللي هي أعلى منازل الحب لله لما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا سيدنا إبراهيم الخليل قال قال إيه إن إبراهيم لحليم أواه منيب حليم على أذى الناس هو كده خلطة الناس أذى أواه مستغيث بالله وكأنها بتفتح باب الإنابة باب التوبة بالحياء إن تبقى إيه مستغيث بالله دي حاجة من جملة الأشياء اللي تورثك الإنابة إنك تصرخ لربك أقسم بالله واعملوها وتجربة عملية كتير من الناس يسألك عن مفتاح الباب فتقول له صرخة في جوف الليل المظلم يقول لك أصرخ لربنا أقول له آه أوه لربنا آه يا رب تعبان شقيت تعبت يا رب افتح لي من أبواب الهداية وأنوار الإيمان صرخ استغف بالله سبحانه وتعالى حليم أواه منيب فالإنابة من جملة الأشياء اللي تحققها الاستغاثة بالله تبارك وتعالى من جملة الأشياء أيضا اللي تورثك هذا المعنى حسن التوكل على الله جل وعلا كتير قوي يجمع القرآن ما بين التوكل وما بين الإنابة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وبعدين القرآن قال وصف عملية لتحقيق الإنابة قال لما تقف ويبقى ربنا هدفك اسمه الصمد الصمد يعني المقصود اللي ترفع إليه الحوائج الله الصمد مقصودي هدفي منتهى أملي ربي حبيب قلبي قال إيه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ده الواجب العملي الواجب العملي بالله عليك من أول صلاة هنصليها عايزك تقف مستشعر معنى الحياة أنا عملت التجربة دي مع الشباب على مدى الأسبوعين اللي فاتوا وكانت النتائج باهرة إنه يقول قبل ما أدخل أصلي أفتكر الحياة الكسف بقى ليها طعم تاني والواجب العمل التاني عايزكم تستخرجوا آيات الحياة زي ما علمتكم النهاردة إيه أكتر آية وعايز أتلقى منكم يا جماعة ردود عشان يبقى في تفاعل ايه اكتر آية لما بتقراها بتستحي من الله عز وجل عايزين الواجبين العمليين دول وان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى انتظروا الحلقة القادمة عايز تبقى من المهتدين عايز تعرف طريق رب العالمين عايز تفتح لك الأبواب المغلقة عايز تبقى من المقبلين على الله رب العالمين عايز تتوب بجد عايز تبقى حياتك كلها لله عايز تستشعر معاني الإيمان انتظر الحلقة القادمة من قلوب من نور فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يسكب في قلوبنا الحياء منه وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين إليك توابين إليك منيبين نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تفوت للكريم أمري وقلبي